يبقى هنتكلم بقى عن استسلام همدان همدان دي كان عليها واحد اسمه خسرو شنوم خسرو شنوم الهمداني خسرو شنوم ده كان على إحدى كتائب القادسية كان على إحدى الكتائب في القادسية ولما خرج يزدجرد من حلوان ترك عليها حامية بقيادة خسر شنون ده برضه علشان تعوق تقدم المسلمين لغاية ما هو يبعد ويهرب وخسر شنون هرب بعد أن قتل القعقاع ابن عمرو التميمي قائد المقدمة بتاعته وهو زنبدي زنبدي آه خسر شنون الهمزاني من همدان ده موجود في همدان واول ما لقى المسلمون قادمون استسلم استسلم على انه ان المسلمون يامنوه وهو ده من اهل الجزيه ويدفع لهم الايه الجزيه وضمن لهم استسلام همدان ودستي بعد استسلام همدان استسلام الماهين الماهين أهل الماهين دول بعد ما همدان سقطت وعلموا أن نعيم ابن مقرن المزني والقعقاع ابن عمرو التميمي دخلوا همدان طب هنعمل ايه بقى؟ هيقدروا هم يقرروا يقاوموا يعني عملوا زي ما عمل خسرو شنوم الكبير بتاعهم في الماهين اسمه قارن قارن تعالى يا مسلمون المطلوب حذيفه بن اليمان خلاص انا هستسلم زي ما عملت همذان يبقى الحمد لله من من فضل الله تبارك وتعالى دي تعتبر بعد نهوان تأمين هذا النصر بهمذان و باستسلام همذان ودسي والماهين الحمد لله تم جمع غنائم كبيرة جدا جدا جدا من نهوان دي سلمت الغنائم كلها إلى السائب ابن الأقرع صاحب الأقباض سائب ابن الأقرع صاحب الأقباض واستنى بقى المسلمون كمان اللي جاي لهم من هم من همدان سبحان الله هم مستنيين اللي هيجي لهم من همدان واحد جاي اسمه هربز هربز صاحب بيت النار ما هم بيعبدوا النار الفرس هربس ده صاحب بيت النار اللي بيعبدوه هربس بيقول لسيدنا حذيفه بن اليمان اتؤمنني تديني الامان على ان اخبرك بما اعلم تديني الامان وانا اقول لك على حاجه انا عارفها يعني يا حذيفه ده هربس اللي بيقول لسيدنا حذيفه بن اليمان قال سيدنا حذيفه وكان يقدر يقول له ولا امنك ولا حاجه ده انا علقك واخبط فيك واعمل اللي انا عايزه قال حذيفه بن اليمان نعم امنتك قال هربز ان النخيل جان النخيل جان مين النخيل جان ده النخيل جان ده لو تفتكر بعد القادسية كان على اللسان اللي على الحيرة والكوفة ولما تقدم نحو سيدنا زهرة بن الحوية انسحب إلى الفنون المعسكرة في بابل وكان عليهم الفيرزان والنخيرجان والبيرزان لما انهزموا كلهم في بابل هرب الفيرزان إلى نهاوند فوضع يده على كنوز كسرى وبقي النخيرجان مع مهران للدفاع عن المدائن وكان سايب النخيرجان قوة كبيرة جدا بين كوثى ودير كعب عليها شهريار المهم انه هرب هرب فقبل ما يهرب كان حاطط كل الخير اللي خده عند مين؟ عند هربز ده فهربز بيقول لسيدنا حذيفه بن اليمان إن النخيل جان وضع عندي ذخيرة لكسرى وأنا أخرجها لك على أماني وأمان من شئت يعني تأمن لنا ولا أقول لك عليه كمان على أماني أنا وأمان من شئت وافق سيدنا حذيفة بن اليمان وريني بقى طلع وراح هربز مطلع كل الذخيرة بتاعة كسرى من الجواهر والياقوت والد... سبحان الله وارسل سيدنا حذيفه بن اليمان الى سيدنا عمر بن الخطاب الخمس مع السائب بن الاقرع بعد نهوان كل الخيرات بقى اللي جت من نهوان واللي جت من همدان كذلك آه وصل سيدنا السائب بن الاقرع الى المدينه المنوره سيدنا عمر بن الخطاب يقول له ما وراءك يا سائب خير قال خيرا يا امير المؤمنين فتح الله عليك باعظم الفتح واستشهد النعمان ابن مقرن المزني رحمه الله ده سيدنا السائب بن الاقرع بيقول سيدنا عمر بن الخطاب يقول سيدنا عمر بن الخطاب انا لله وانا اليه راجعون ثم بكى عمر بن الخطاب ثم قال للسائب بن الاقرع ومن ويحك مين تاني النعمان استشهد قال له اه انا لله وانا اليه راجعون ومين تاني فقال السائب بن الاقرع وفلان وفلان وفلان بيقول السائب بن الاقرع حتى عددت له ناسا كثيرا ثم قال السائب بن الاقرع والله يا امير المؤمنين ما اصيب بعده من رجل اللي هو النعمان بن مقرن المزني يعرف وجهه في ناس كتير استشهدت بس والله مش مش عارفين مين دول مش عارف اقول لك مين هم يعني يمكن انت مثلا ما تعرفهمش يعني فقال عمر بن الخطاب وهو يبكي المستضعفون من المسلمين اللي هم ما فيش حد يعرفهم يعني لا يضرهم الا يعرفهم عمر ابن ام عمر لكن الذي اكرمهم بالشهاده يعرف وجوههم وانسابهم وما يصنعون بمعرفه عمر ابن ام عمر الله المستضعفون من المسلمين اللي هم ماتوا ما حدش عارفهم دول لا يضرهم الا يعرفهم عمر ايه يعني هو لو عمر بن الخطاب ما عرفهمش يعني هم هيخسروا ايه يعني لكن الذي اكرمهم بالشهاده اللي هو الله عز وجل يعرف وجوههم وانسابهم عارفهم كويس قوي وما يصنعون بمعرفه عمر بن ام عمر ايه يعني أنا لو عرفتهم انا هعمل لهم ايه يعني ثم قام عمر بن الخطاب ليدخل فقال له السائب بن الاقرع ان معي مالا عظيما السائب بن الاقرع مؤمن سيدنا عمر ان معي مالا عظيما قد جئت به ثم اخبرته خبر السفطين اللي هم ايه الشوالين اللي مليانين اللي جابهم هربد اللي كان حاططهم عنده النخيل جان فقال عمر ادخلهما بيت المال حتى ننظر في شأنهما وألحق بجندك سيبهم في بيت المال لغاية ما نشوف الشوالين دول نظامهم ايه يلا ارجع ارجع الحق الجنود هناك بيقول الأقرع بن السائب فأدخلتهما بيت المال فقال السائب ابن الأقرع فقال السائب ابن الأقرع فأدخلتهما بيت المال وخرجت سريعا إلى الكوفة خرجت سريعا إلى الكوفة ثم بات عمر ابن الخطاب نام تاني يوم بقى أرسل عمر بن الخطاب رسولا في أثري اجري بسرعة اجري بسرعة هات لي السائب ابن الأقرع هاتهولي بسرعة فوالله ما أدركني حتى دخلت الكوفة يعني سبحان الله وصل له بعد الثاني ما راح الكوفة وصل الكوفة خلاص وإذا بالمرسال اللي بعته سيدنا عمر بن الخطاب للسائب بن الأقرع يقول الحق بأمير المؤمنين فقد بعثني في طلبك فلم أقدر عليك إلا الآن ده بيقول تيجي بسرعة فقلت ويلك ماذا ولماذا ايه في ايه قال لا ادري لا ادري والله ما ادري الله. طب عايز ايه سيدنا عمر ما كنت عنده لسه وقال لي دخل الصفين دول الشوارين المليانين دهب دول وبتاع في بيت المال وديتهم فبيقول السائب بن الاقرع فركبت معه حتى قدمت الى عمر فقال عمر بن الخطاب ما لي ولابن ام السائب بل مال ابن ام السائب ومالي انا مالي ومالك وانت مالك ومالي يا ابن ام السائب قلت وما ذاك يا امير المؤمنين قال خير حصل ايه وانا عملت لك ايه قال عمر بن الخطاب للسائب بن الاقرع ويحك ما ان نمت حتى جاءت ملائكه الله تسحبني إلى زينة الصفين أنت مشيت من هنا بعد ما قلت لك حط الصفين دول في بيت المال أنت مشيت من هنا وأنا نمت لقيت ملايكة جاية بتسحبني يودوني إلى زينة الصفين إلى الصفين دول يشتعلان نارا لقيتهم مولعين نار الشوالين دول يقولون الملائكة بتقول لسيدنا عمر بن الخطاب لنكوي قال عمر بن الخطاب للسائب بن الأقرع ويحك ما إن نمت حتى جاءت ملائكة الله تسحبني إلى زينة الصفتين أنت مشيت من هنا بعد ما قلت لك حط الصفتين دول في بيت المال أنت مشيت من هنا وأنا نمت لقيت ملائكة جاية بتسحبني يودوني إلى زينة الصفتين إلى الصفتين دول يشتعلان نارا لقيتهم مولعين نار الشوالين دول يقولون الملائكة بتقول لسيدنا عمر بن الخطاب لنكوينك بها هنولع فيك النار ونكوك بيها فأقول سيدنا عمر بن الخطاب سأقسمهما بين المسلمين سأقسمهما بين المسلمين سأقسمهما بين المسلمين وراح قايم من النوم فقال بقى سيدنا عمر لسيدنا السائب بن الأقرع فخذهما عني لا أبا لك وألحق بهما فبعهما في أعطية المسلمين وأرزاقهم ابعدهم عن الخرص ابعدهم عن الخرص فباعهما فباعهما سيدنا السائب بن الأقرع في الكوفة بألفي ألف درهم يعني 2 مليون سبحان الله شوف سيدنا عمر بن الخطاب حرصوا على ان ما بقاش في بيت المال فلوس وتبيت الا لما تتوزع دي صاحبه مين صاحب الحق فيها دي يبقى كانت لازم تتوزع ولذلك لما شاف الرؤية الجميلة دي بعد جاب على طول السائب للأقرع وقال له الحق بهم على طول فبيعهما في أعطيات المسلمين وأرزاقهم فباعهما في الكوفة بألفي ألف يعني 2 مليون آه كان المجرم أبو لؤلؤ المجوسي الله ينتقم منه مولى المغيرة بن شعبة إذا اللي قتل سيدنا عمر بن الخطاب بعد كده ده كان من أهل نهوان ده كان من أهل نهوان فأطره الروم في حربهم مع فارس الروم بيقتلوا فارس فالروم خدوه من فارس في إحدى الحروب ثم أطره المسلمون من الروم المسلمون بيقتلوا الروم فأطروه من الروم يبقى كأنه جاء من فارس للروم للمسلمين أبو لؤلؤ المجوسي فكان في المدينة حتى قدم إليها سبل نهوان سبل نهوان جاء المدينة المنورة آه دول بقى بتوع بلده فكان أبو لؤلؤة الفيروز المجوسي المجرم لا يلقى منهم صغيرا ولا كبيرا من سبي نهوان دول إلا لم يمسح بإيده عليه على رأسه ويبكي ويقول أكل عمر كبدي أكل عمر كبدي شوف عمل إيه في أهل بلدي هو كان مولى للمغيرة بن شعبة وسبحان الله قبل ما يقتل سيدنا عمر المجرم ده أبو لؤلؤة الفيروز المجوسي ده قبل ما يقتل سيدنا عمر بن الخطاب بثلاث أيام كان رايح لسيدنا عمر ويقول له آه يعني أنا عايز أخفف شوية في الجزية يعني طب تدفع جزية قد إيه؟ قال له درهمين في الشهر فقال سيدنا عمر بن الخطاب وإيش تعمل؟ شغلتك إيه؟ قال أعمل راحة انا بعمل راحه كده اللي هي بصنع راحه اللي بتلف دي بالهواء وبتطحن طب يعني درهمين في الشهر كتير عليك فقال انا شايف انه مش كتير يعني وبعدين طب استنى فرصه بقى ما دام انت بتصنع رحم فان شئت فاصنع لنا رحم طب ما تعمل لنا رحم صحيح كده ما دام انت بت... يعني كويس في الموضوع ده واذا بهذا المجرم ابو لؤلؤ الفيروز المجوسي ده يقول لعمر بن الخطاب قبل قتله بثلاث ايام والله يا أمير والله يا عمر لأصنعن لك رحا تسمع بها المشرق والمغرب والله ده أنا هعمل لك حتة راحة أسمع بها الشرق المشرق والمغرب ثم انصرف وإذا بسيدنا عمر بن الخطاب يقول والله لقد توعدني الفتى آنفا الولد ده بيهددني الولد ده بيهددني والله كلامه ده تهديد سبحان الله ولا كان في قانون طوارئ ولا يقبل عليه اشتباه ولا يقول ده بيهدد أمير المؤمنين لا إله إلا الله وبعدها بثلاث أيام كان طعمه طعمه ب... بخنجر فيه ثلاثة نصل من ظهره طلعوا الثلاثة من بطنه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ولذلك كان يقال إن أبو لؤلؤة الفيروز المجوسي ده كان بيقعد مع الهرمزان دايما عشان كده ابن سيدنا عمر قتله وقتل الهرمزان برضه آه بعد نهاوند بقى رجع أهل الحجاز إلى حجازهم وأهل البصرة إلى بصرتهم وأقام حذيفة بن اليمان في أهل الكوفة بنهاوند أقام بقى سيدنا حذيفة ابن اليمان في أهل الكوفة في نهاوند بعد الانتصار آه، الباهر الذي أكرم الله عز وجل به المسلمين في نهاوند هكذا انتهت معركة نهاوند معركة الجبال معركة المعارك فتح الفتوح في شهر المحرم يوم الجمعة سنة 19 هجرية بعد ذلك بعد نهاوند بقى هيحصل بقى انسياح من الكوفة وانسياح من البصرة آه، انسياح من الكوفة سنة 22 بقى هجرية اللي هو غزو الشمال والشمال الغربي اللي فتح بيه بقى المسلمون همدان والري وقومة وزرجان طبرستان أذربيجان والباب ثم بعد ذلك انسياح من البصرة لفتح فارس اللي هي أردشير خرة واسطخ قرمان سجستان مقران خراسان نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته